نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم اهد قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم نور بصائر قلوبنا اللهم ازرع في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا التعلق بغيرك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان الدورة الخامسة الخامسة عشرة آه لعام 1442 وعنوانها جذور وما زلنا مع الأصل الثاني الجذر الثاني من جذورك المتأصلة المتجدرة التي ترتبط بها وتمنعك من التفلت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حب النبي والتعلق بسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان كده اتكلمنا كتير في تعظيم النبي والوقت هنقف بقى في نقطتين أخيرتين أولها اتباع سنته اتباع سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا جماعة حصل كثير من التهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دايما أتذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه كلما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام يدرس الإسلام عارف يعني إيه يدرس الإسلام يبهت كما يدرس وشي الثوب عارف لما يبقى عندك جلبية منقوشة عند مراتك عشان انت راجل ما بتلبسش حاجة منقوشة عند زوجتك جلبية منقوشة بس من الحاجات الرخيصة اللي هي النقش فيها آه طباعة يعني فبيبهت يبقى الأول أول ما تشتريها أو تشوفها في المحل كده مزهزه قوي وبقى كتر اللبس والغسل تبهت الإسلام كده بيبهت في نفوس المسلمين بيبهت في عيون المسلمين بيبهت يعني زي بقول كده لما يبقى الإنسان في بداية التزامه عشان كده قلت لك في صحة البداية أو الصدق في البداية انك انت تستغل وهج القلب و و و و وتشوفه وشرته وهج القلب ان في البداية كده شايف قضية الشيخ ده حاجة وان حضور الدرس ده حاجة مهمة جدا وان بعد كده الامور دي تبدأ تبهت وتفتر شوية شوية ما يبقاش التعظيم هو ولا التقدير هو الاسلام بيبهت كده هي دي قضية السنة السنة في البداية كان اسم الواحد ايه سني كان اللي يلتزم اسمه سني هي دي اتباع السنة مسألة تقصير الثوب زي ما قلت كده في الورقة بتاعت السلفية إلى أين عارفينها دي السلفية إلى أين إن بات الأمر ده كانت زمان زي ما بقول كده مسألة تقصير الثوب دي عملية حياة أو موت الجلابية فوق في نص بين الركبة وبين كعب الرجل دي في النص في الوسط تقصير الثوب مسألة إعفاء اللحية ومسألة يعني زي كده حاجات بهتت زي مثلا إيه النهي عن الخضاب بالسواد النهاردة بقى في مشايخ بيخضب بالسواد عادي بقى خلاص مسألة زي كده لبس الجرافته ولا القميص والبنطلون مسألة ليه لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على السنة ها خلي بالك بنتكلم عن السنة مسألة النزول على اليدين ولا على الركبتين مسألة وضع اليدين على الصدر مسألة تحريك الأصبع ولا تثبيته في الصلاة ولا المسائل دي اللي هي السنة السنة ما بتكلمش عن فرائض أنا بتكلم عن إيه عن السنة صار هناك تهوين متعمد لاتباع السنة تهوين متعمد مريب للعمل بسنة النبي لأن العمل بسنة النبي ده علم إن أنا أعرف النبي عمل إيه بالظبط وأعمل زيه إن أنا لما أجي أنام أتحرى أنا بنام على أنهي جنب النبي كان كان بينام ازاي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان بياكل ازاي كان بيشرب ازاي كان بيتكلم ازاي كان بيقرا قران ازاي انا بتكلم دلوقتي برضو عن السنه مش الفرض تعظيم السنه والعمل بها وزي كده وان انا احس قال لي مره واحد من الله يرحمه رحمه واسعه لما كنا في مسجد انصار السنه في قوله في عابدين قال لي انت عايز الناس كلها تبقى زي النبي قلت له اه ايوه عايز الناس كلها تبقى زي النبي هو النبي ارسل ليه عشان الناس تبقى زيه يعني وهل ممكن الناس تبقى زي النبي ايوه ايوه ده انا لسه بنحكي ونقول ان الصحابه استقالوا عباده النبي انت مستكترها ليه مش مطلوب انك تستكترها ولا تستقلها اعمل زيه هي دي اتباع سنته ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل يبقى لما اجي اهرش اشوف النبي كان بيهرش ازاي زيه يقال يقال ان الامام احمد ما رضيش ياكل بطيخ سنتين لحد ما عرف النبي كان بياكل البطيخ ازاي وكل قول لي ضعيف ماشي يا عم ضعيف ضعيف بس المهم انه انك انت كده تتحرى كان بياكل ايه بيحب ايه قال ايه ان لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب القرع ويتتبعه بيده في الاناء قال من يومها وانا بحب القرح سيدنا انس بن مالك آه ولقينا بعد مدة ان كل اللي كان بيحبه النبي حلو ومفيد ومثالي وكل اللي كان بيعمله النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كذلك انا عايزك هي دي بقى حب النبي ده زي ما قلت لك كده الجملة تعشق المثل الأعلى ان يبقى مثلي الأعلى عايز أسأل ابني عايز تبقى زي مين أبقى زي النبي مين أحسن واحد عندك في الدنيا النبي مين اللي نجح في حياته النبي وانا اجيب لك شهادات الغرب ان هو اللي نجح ولا ما قالوش كله بيشهد ان هو ان كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قرية زي مكة في كلها ما فيهاش الاف وكانوا ما بيقراش ويكتب ودلوقتي المتابعين له آه، مليارات ده عمل ايه هو ده النجاح بقى عن- في نظرهم في نظرنا احنا ان ربنا بيحبه هو ده النجاح ان ربنا يحبك انك تمشي ورا النبي انك تنجح في انك انت تكون ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتباع سنته هي دي من جذورك والجذور دي زي ما قلنا دايما كتير قوي ان السنة حريم الفرض ان اللي يضيع السنة هيضيع الفرض واديناها مثال بمنتهى البساطة ان اللي حريص انه يصلي اربع ركعات قبل الظهر لو ضيع هيصلي ركعتين قبل صلاة الفريضة لكن اللي بيجي على الإقامة أول حاجة تضيع منه تكبيرة الإحرام وإذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه ما فيش فايدة في ده ما ينفعناش ما يلزمناش الرباني مش كده الرباني حريص جدا ان الدعوة دعوة الأذان حي على الصلاة دي فين في الأذان مش الإقامة هي في الإقامة آه بس في الأذان حي على الصلاة يبقى أنا أنطلق إلى الصلاة عند الأذان مش عند الإقامة معلش لسه هما بيقعدوا تلت ساعة على مهلنا لا لا لا لا لا, لا. ده أنا عندي شغل بين الأذان والإقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ده أنا عندي شغل بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة بعد الأذان والإق... الأذان يعني والإقامة بين كل أذان وإقامة صلاة قبل الظهر أربعة قبل العصر أربعة قبل المغرب اتنين قبل العشاء اتنين قبل الفجر اتنين هي دي اتباع السنة حب اتباع السنة والشغف بالسنة و- وتوهج القلب في اتباع السنة ان انا احب السنة واحب اعمل بيها الاخيرة ولا قبل الاخيرة كثرة ذكره والصلاة عليه والثناء عليه والدعاء له الرسول قال للي هيكتفي بالصلاة على النبي إذا يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك عايز إيه تاني اللهم ارزقنا حسن الصلاة على النبي وارزقنا كثرة الصلاة على النبي وتقبل منا الصلاة على النبي اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفنا كل ما أهمنا الصلاة على النبي دي حاجة جميلة مش عايز أتكلم فيها كتير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأخيرة الشوق لرؤيته ومحبة لقائه عايزك تبقى مشغول بالنبي كان خالد ابن معدان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي ولأصحابه يسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم كل ليلة قبل ما ينام وهو راقد كده على ظهره ما هي البداية بتبقى على ظهرك وتقول الأذكار بعد كده تتقلب على جنبك اليمين وتتخمد قصدي وتنام يعني ف إيه إيه وهو نايم كده يقول آه بحب النبي وحشني نفسي أشوفك يا سيدي سيدنا أبو بكر رضي الله عنك يا على سيدنا عمر والله والله نفسي في درتك تديني بيها اتنين على دماغي اه يا سيدنا عثمان وحشني حيائك مفتقده في الأمة النهاردة اه يا سيدنا علي كنت مخلص قوي للنبي اه اه يذكر النبي ويذكر اصحابه عشان كده لما قلت لك ما بتشوفهمش في المنام دول ما هو عشان ما بتجيش سيرتهم عندك ما يجوش على بالك وانت قبل ما تنام يعني عايز اقول لك يعني غريبه قوي انك لسه ما شوفش سيدنا علي بن ابي طالب لحد دلوقتي في المنام ده كلام ده كلام برضه فالشاهد ايه ان كان يذكر من حبه وشوقه انك انت بقى يبان شوقك انك نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك تقابله على الحوض وتتصور بقى كده انك هتجري عليه على الحوض صلى الله عليه وسلم وتاخده في حضنك وت... انك انت كنت لسه بقول لولادي واحنا قاعدين مع بعض كده والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم فاتمنى ان انا اقعد انا وانتوا كده في الجنه ومعانا سيدنا النبي نستضيفه في بيتنا في اجتماع ال يعقوب صلى الله عليه وسلم ان يبقى عندك كده الشغف ده والهم ده والانشغال ده النبي حبيب قلبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انك انت تبقى مشغول بيه مشتاق لرؤيته مشتاق لانك تشوفه انك تتكلم معاه يعني كتير من الناس اللي بيحكوا لنا شاف النبي في المنام شاف النبي في المنام شاف النبي في المنام عايز الاقي حاجه يعني حاجه مهمه ان انا شفت النبي وقلت له وقال لي ورحنا عملتها دي جات لك دي محتاجه شغل ما هي مش هتيجي للي للي نايم بيفكر في فلوس وشهوات ف النبي أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي عندي فقرة واحدة عن النبي آه عايز أقولها بسرعة عشان نبقى خلصنا آه الموضوع ده آه بسرعة اللي هي حتة الإمام مالك آه لما كان كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فلما قالوا له قال له احنا كل ما نجيب سيره النبي تبكي فقال لهم لو شفتوا اللي انا شفته ما كنتوش هتعيبوا عليا قال مصعب بن عبد الله كان مالك الامام مالك بن انس امام اهل المدينه كان مالك رحمه الله اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه قيل له يوما في ذلك قالوا احنا كل ما نجيب سيره النبي يميل كده ويبكي ويتاثر صلى صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال لو رايتم ما رايت لما انكرتم علي ما ترون لقد كنت ارى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نساله عن حديث ابدا الا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر الصادق والتبسم وكان كثير الدعابة والتبسم إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف الدم من وجهه وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس عيشا وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يبكي حتى يقوم عنه الناس ويتركوه ادي الناس اللي بتحب النبي ادي الناس اللي بتعظم النبي ادي الناس اللي تعرف النبي اللهم عرفنا بالنبي اللهم صل وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه وسلم لرمضان استعد نزلت الأمانة في